بسم الله والابن والروح القدس الاله الواحد امين بنعمة ربنا نبتدي النهاردة أول إصحاح من رسالة روميا رسالة معلمنا بولس الرسول إلى أهل روميا أفكركم بسرعة بالمقدمة الطويلة اللي عملناها المرة اللي فاتت رسالة روميا كتبها بولس أثناء الرحلة الثالثة حوالي سنة 58 ميلادية كتبها لروما اللي هي روميا في الوقت اللي ما كانش لسه راح روما ما كانش زارها لكن سمع ان الكنيسة كادت تنشق بسبب ان كتير من المؤمنين كانوا من اصل يهودي وجزء منهم كانوا من اصل وثني وطلعت بدعة او فكرة ان لازم المسيح يبقى يهودي الاول بسبب الفكرة دي بولس كتب رسالة روما أو رسالة روميا وربنا دبر أن تكون الرسالة دي رسالة لكل الأجيال لشرح حقيقة الإيمان المسيحي ومفهوم الخلاص المسيحي واختلافه الشديد عن اليهودية لأن الناس كانت بتعتقد في الأول أن المسيحية طائفة يهودية أو فئة يهودية فبولس الرسول خلال رسالة روميا الطويلة هيشرح يعني إيه خلاص خلاص من الخطية وخلاص من الموت والخلاص ده يتحقق إزاي بالفداء اللي عمله المسيح له المجد وبعدين يحكي لنا خطة ربنا من البداية إزاي اختار أبونا إبراهيم عشان يبقى أول من يؤمن بالله المخلص ويبقى أبو كل المؤمنين عبر الأجيال وبعدين عمل مقارنة بين آدم والمسيح آدم سبب دخول الخطية للعالم والمسيح سبب دخول الحياة أو الخلاص وبعدين يشرح لنا دور المعمودية في نقل الفداء ده من المسيح للإنسان وبعدين يقول لنا الحياة بعد المعمودية حياة الإنسان اللي جواه صراع بين آدم والمسيح بين طبعه الأولاني الآدمي وبين طبعه الجديد المسيحي بين الجسد وبين الروح وقال طول ما الإنسان بيملك الروح أو بيخلي الروح هو اللي يسوق الجسد كده هيوصل إنه يوصل الملكوت ويكمل على خير وبعدين ابتدى يجيب أدلة من العهد القديم على إن الخطة دي خطة قديمة وإن ربنا من العهد القديم اتكلم كتير عن إن الخلاص مقدم للكل في العالم كله على عن طريق الإيمان مش عن طريق الختان والناموس والفرائض. بعد ما يشرح الشرح الطويل اللي هياخد 11 إصحاح هيلجأ إلى هيبتدي يتكلم عن إزاي نعيش الحياة المسيحية ويبتدي يقول لنا ازاي العبادة المسيحية تكون غير العبادة اليهودية خالص وازاي السلوك المسيحي اساسه هو الحب حب الله وحب الناس وازاي الواحد يحتمل ضعف الضعفاء وازاي يلتزم بالالتزامات العامة خلال المجتمع اللي هو عايش فيه وينهي الرسالة بمجموعة من التحيات والسلامات للناس اللي كان يعرفهم عبر رحلاته في أوروبا ووصلوا روما نبتدي أول إصحاح بولس عبد ليسوع المسيح المدعو رسولا المفرز لإنجيل الله الذي سبق فوعد به بأنبيائه في الكتب المقدسة عن ابنه ناخدها حتة حتة كعادة معلمنا بولس الرسول يبدأ رسائله بذكر اسمه عشان دي طريقة المراسلات في الجيل القديم ولأنه راجل منظم في كتابته بيعرف نفسه دايما ودايما ينسب نفسه للمسيح في كل رسائله إما يقول عبد يسوع المسيح أو رسول يسوع المسيح لكن هو قيمته كإنسان أصبحت بانتمائه للمسيح ده إحساس بولس وده واضح جدا في رسائله ودايما يقولوا ان بولس اكتر واحد داق واختبر فكرة او كلمة في المسيح into Christ يعني هو حتى جوه المسيح ده احساسه الدائم انه متحد بالمسيح وانه حتة منه وانه عبده وانه رسول ليه وانه خدامه فالتصاقه بالمسيح واضح جدا في كتاباته وفي الحاحه على اسم المسيح في كل خطوه المرة دي اختار يقول بولس عبد ليسوع المسيح المدعو رسولا كأن كلمة رسول دي يعني كبيرة عليه يعني بيقول أنا حتة عبد للمسيح لكن بيقولوا علي رسول أو المسيح دعاني أكون رسول لي وخادم لي المفرز لإنجيل الله كلمة مفرز يعني مكرس أو مخصص وده إحساس الخادم المكرس دايما أنه شغلته حياته رسالته هي إنجيل ربنا أنه يوصل البشارة للناس فهو اللي بيعرف نفسه بيقول أنا عبد المسيح بيقولوا علي رسول شغلتي إنجيل ربنا المفرز لإنجيل الله كلمة إنجيل في الوقت ده ما كانتش تحمل معنى الإنجيل المكتوب لأنه ما كانش اتكتب كان كل اللي في ايدين اليهود والمسيحيين الاوائل كتابات العهد القديم لكن حتى الوقت ده ما كانش كتاب العهد الجديد اكتتب او جزء صغير منه اتكتب ولسه طبعا ما وصلش لايد الناس كلها لكن العهد الجديد اكتمل واتجمع واصبح في ايدين الكنيسه في نص القرن الثاني عقبال ما الكنيسه اتفقت عليه لكن كلمه انجيل كانت تعني البشارة أو الخبر أو الموضوع اللي بيتكلم عنه بولس إنجيل هنا يعني موضوع المسيح له المجد المفرز لإنجيل الله يعني المكرس لتبشير الناس بالله الواحد وبالمسيح ابن الله بالحقيقة الذي سبق فوعد به يعني المسيح له المجد كموضوع للبشاره ربنا من العهد القديم سبق ووعد يعني موضوع المسيح مش بدأ في العهد الجديد إنما موضوع المسيح له المجد كمخلص العالم كإله حقيقي متجسد ده موضوع واضح في العهد القديم وإن كان مختفي عن ذهن اليهود حسب تعبير بولس الرسول إنه عينيهم مقفولة ومخهم ظلم يعني الحقيقة واضحة بس مش شايفينها لكن العهد القديم بيشهد من أول سفر التكوين لآخر الأسفار أن الله سيرسل ابنه الوحيد متجسدا ليخلص العالم والحقيقة دي واضحة لكن يعني عاوز روحانية عشان الواحد يدركها عشان كده بيقول أن المسيح له المجد كموضوع للإنجيل سبق الله سبق ربنا ووعد بيه بأنبيائه يعني الأنبياء اتكلموا عن المسيح هديكوا عينات صغيرة يعني مثلا لما أشعية يقول هل عذراء تحبل وتلد ابنا ويدعى اسمه عمانوئيل كلام واضح ازاي واحد هيبقى اسمه عمانوئيل الله معنا وازاي عذراء هتحبل وتولد بيه لما أشعية يتكلم عن آلامه في أشعية 53 كأنه واقف يوصف الصليب بمنتهى الدقة لما ميخا يقول وأنت يا بيت لحم لست الصغرى في ولايات يهوذا لأن منك يخرج مدبر يرعى شعب إسرائيل لما دانيال يقول شفته جاي على السحاب وإذا شبه ابن الإنسان وملكوته ملكوت أبدي طب ازاي يبقى ابن إنسان وملكوته يدوم إلى الأبد العهد القديم مليان بكلام عن المسيح له المجد ولا يمكن تفسيره الحقيقة إلا بانطباقه على المسيح بتاعنا لأنه يتكلم عنه كإنسان ويتكلم عنه كإله يتكلم عنه كشخص لا يخطئ أبدا ويتكلم عنه كإنسان تحت الضعف والآلام فما تتحلش المعادلة الصعبة دي إلا له في رؤيتنا للمسيح له المجد الإله الحقيقي والإنسان الكامل زي ما هنشوف دلوقتي في كلامه فبيقول الذي سبق فوعد به بأنبيائه في الكتب المقدسة يبقى كلمة الكتب المقدسة يقصد بها كتب العهد القديم عن ابنه يبقى موضوع الإنجيل كله لما تقول إنجيل الله يساوي المسيح موضوع الكتاب ده كله هو أنك تعرف المسيح من هو المسيح وإيه اللي بيعمله المسيح له المجد عشانك عن ابنه نقطة full stop يعني هو موضوع الإنجيل كده الإنجيل بيكلمنا عن المسيح ابن الله وهيلخص بقى بولس بحكمته اللي واخدها من الروح القدس اللاهوت كله في سطر دلوقتي عشان كده ركزوا معايا في السطر ده لأنه هندخل بقى في إيه في بولس ال ال اللاهوتي بقى عن ابنه الذي صار من نسل داود من جهة الجسد صار من نسل داود من جهة الجسد يعني ايه لما واحد عادي يجيبوا نسبه يقولوا الذي كان من نسل داود واخدين بالكم او الذي اتولد من نسل داود لكن صار معناها انه موجود قبل ما يتولد خلي بالكم من الفكر كلمة سارة هنا وفي اليونانية في اللغة الأصلية للكتاب أوضح أن المسيح موجود قبل أن يصير ابنا لداود موجود من الأول وإنما صار بالتجسد ابنا لداود من نسل داود طبعا مقصود بيها عبر الأجيال في فاصل ألف سنة من داود للمسيح له المجد لكن لأن داود هو أهم شخصية عند اليهود كملك فالمسيح هو الملك ابن الملك هو المسيح ابن داود فصار هنا لوحدها مهمة ليه؟ نفس التعبير اللي استخدمه يوحنا في يوحنا واحد وقال ايه الكلمة صار جسدا وحل بيننا وبرضه جسدا دي فأصلها اللغوي صار إنسانا يعني مش لبس جسد بس لا بقى إنسان كامل وكلمة صار مش معناها تحول إلى لأن المسيح لم يتحول من إله إلى إنسان لا حاشا غلط المفهوم ده إنما المسيح كإله موجود منذ الأزل نور من نور إله حق من إله حق تجسد يعني بقى إنسان يعني أضاف على لاهوته الناسوت البشري الطبيعة البشرية لكنه ظل إلها كما هو أمثلها لكم بتشبيه بسيط لما يكون واحد صاحب مصنع مدير مصنع كبير أوي وبعدين في مشكلة في المصنع فابنه اللي هو الوريث الوحيد اللي هو من مرء أبوه بالظبط قال له بابا أنا هنزل أحل المشكلة ساب المكتب بتاع البي المدير ونزل لبس العفريتة بتاعت العمال وحط إيده في إيد العمال وبقى واحد منهم هل كونه عمل كده اشتغل عامل أصبح عامل هل لما أصبح عامل ما بقاش ابن أبوه لا ما بقاش صاحب المصنع لا برضه هو صاحب المصنع وهو الوريث الوحيد وهو كل حاجة لكنه صار عاملا أو يعني بقى عامل أضاف على خواصه أنه هو خد صفة الناسوتية والطبيعة البشرية فلما يقول سارة على طول تشاور أن المسيح موجود من قبل ما يتولد من العذر موجود منذ الأزل وإنما وجوده الجسدي ارتبط بمن من العذراء تجسد يعني بقى إنسان لما اتولد من بطن العذراء وبقى له بطاقة يعني شهادة ميلاد شهادة ميلاده ابن مين ابن داود على الأقل لأن حتى ابن يوسف دي مش حقيقي هو مش ابن يوسف هو ابن مريم من ناحية الجسد لكن طبعا الحبل الإلهي زي ما انتم عارفين الروح القدس يحل عليك وقوة العلي تظللك لذلك القدوس المولود منك يدعى ابن الله ده كلام الملاك اللي هيتولد منك ده القدوس وكلمة القدوس لا تعود إلا على الله دي كلمة خاصة بالله وحده قديس تمشي على أي واحد فيكم وأي قديس لكن قدوس دي لفظة إلهية ما تنفعش تتقال على أي إنسان مهما كان فلما يقول لها القدوس يبقى ربنا المولود منك يبقى تجسد القدوس المولود منك هو ابن الله فهنا بيقول أن ابن الله اللي هو موضوع الإنجيل كله صار من نسل داوود وعشان يوضح كلامه يقول بحسب الجسد يعني من الناحية الإنسانية من الناحية الجسدية هو إنسان حقيقي وجده معروف اسمه داود الملك طيب أمال من الناحية الثانية الناحية الإلهية أو اللاهوتية هو إيه يكمل وتعين ابن الله بقوة من جهة روح القداسة بالقيامة من الأموات والكلمة دي لوحدها مشكلة كبيرة أوي كلمة تعين دي لأن هي الحقيقة مش دقيقة في العربي أوي يعني ايه المسيح تعين ابن الله بقوة يعني هو ما كانش ابن الله وبقى ابن الله حاشا لو قلنا كده ما نبقاش مسيحيين لا هو ابن الله بالحقيقة من الأول لكن لما المسيح تجسد ومشي على الأرض وتجرب وتهان وتبهدل وتصلب وتضرب ما كانش حد قادر يدرك لاهوته ما كانش حد قادر يتصور أن هذا الإنسان يسوع المسيح اللي بيهان وبيتضرب وبيعيش زي أي إنسان هو نفسه الله إله حق من إله حق لكن امتى أعلن لاهوته بوضوح وتبين تبين يمكن أدق من تعين أنه إله حقيقي لما آمن الموت بنفسه لما آمن الموت أعلن لاهوته فبان انه اله حق ده مش شغل بشر ما فيش انسان يقدر يقوم من الموت لوحده ابدا دي مش صفة ناسوتية مش طبيعة جسدية دي مش من خواص الانسان ايا كان فكأن تعين يمكن نفهمها بطريقة ادق لانها برضو اللي يرجع في الاصل اللغوي تفيد معنى مش واحد خد مكانة ما كانتش ليه انما مكانته ظهرت فتعين هنا مقصود بيها أنه تبين أو ظهر أنه ابن الله بالحقيقة بالقيامة من الأموات لما آمن الموت ظهر أنه ده مش إنسان عادي لا هو إنسان عادي مية في المية زائد إلى حقيقي هو شخص واحد يجمع الطبيعتين طبيعة لاهوتية وطبيعة ناسوتية هو إله حقيقي وإنسان حقيقي في كل لحظة وده اللي احنا بنقوله في كل قداس لما نقول ايه لاهوته لم يفارق ناسوته لحظة واحدة ولا طرف تعيد من ساعة ما اتولد المسيح هو إله حقيقي طول الوقت وإنسان حقيقي طول الوقت معنى كده أن كل صفات اللاهوت فيه وكل صفات الناسوت فيه كل صفات اللاهوت يعني ايه يعني يعمل معجزات طبعا يقوم ممتى طبعا له سلطان على الطبيعة طبعا له سلطان على الشياطين طبعا له سلطان على الأمراض طبعا يشيل الدنيا دي كلها ويحركها طبعا هو ربنا طب وصفات الناسوت الجسد ينام اه لازم ينام وياكل ويجوع ويزعل طبعا كل صفات الناسوت فيه ودي المعادلة اللي بتلخبط ناس كتير ليه؟ لما يقعدوا يقولوا ازاي ربنا ينام ما... ايوه هو ربنا كإله لكن لأنه دلوقتي كمان هو إنسان فصفات الناسوت فيه دي ما تقللش منه حاجة ما تقللش منه حاجة واضحة المعنى صفاته الناسوتية اشترك معانا عشان كده بنسميه ايه شريك طبيعتنا اشركنا في طبيعتنا يعني جه شاركنا لحمنا ودمنا فاصبح كل صفاتنا البشرية صفاته الطبيعية عشان يقدر يعمل لنا البدل ويشاركنا في طبيعته هو يدينا بقى الحاجات اللي مش عندنا يدينا الحياة الأبدية هي الحياة الأبدية دي مش طبعنا القيامة من الموت دي طبعنا مش طبعنا النصر على الشيطان طبعنا مش طبعنا كل دي امتيازات بناخدها لما نلزق في المسيح لأن المسيح هو اللي ربط الطبيعة الإلهية بالطبيعة البشرية تاني نشوف بولس قالها ازاي الذي صار من نسل داوود من جهة الجسد واضحة الحتة دي ده عن التجسد وتعين ابن الله بقوة من جهة روح القداسة كلمة بقوة معناها ايه ان هو ابن الله بس ما كانتش باينة كفاية ليه لان واحد يقول لما خلق عينين للمولود اعمى واضح انه اله اقول له اه بس مش قوية زي بالقيامة لما كان يخرج شياطين بأمره واضح انه مش انسان عادي صح لكن في اقوى من كده لما سكت الطبيعة بكلمة واضح ان ده مش شغل بشر صح لكن تبين او تعين انه ابن الله بقوة بالقيامة من الاموات اقوى دليل على ألوهية المسيح قيامته من الأموات بذاته ده أقوى دليل تعين ابن الله بقوة من جهة روح القداسة ايه من جهة روح القداسة انه كمان الروح القدس شهد ان المسيح له المجد هو الوحيد القدوس الذي لم يخطئ ولم يوجد في فمه غش من العهد القديم النبوات بتقول عليه كده والعهد الجديد نفس المسيح شهد عن نفسه قال مين فيكم يبكتني على خطيه ما يقدرش انسان ما يقدرش اي انسان يعرف يقول من منكم يبكتني على خطيه يبقى المسيح له المجد بين انه ابن الله بالقيامة من الأموات أنا بعيد ترتيب الآية عشان تبان تبين أنه ابن الله يبقى بعد ما قال اتكلمنا عن المسيح الإنسان يسوع المسيح الذي صار من نسل داود حسب الجسد وظهر أنه ليس إنسانا فقط وإنما هو ابن الله بقوة بقيامته من الأموات بشهادة روح القداسة أنه لم يعرف خطية أبداً يبقى المسيح له المجد إله حقيقي إله حق من إله حق ابن الله بالحقيقة وإنسان حقيقي كامل زي أي إنسان ما خلا الخطية وحده الحاجة اللي مش مشتركش فيها معانا الخطية ليه؟ الخطية مش أصيلة في طبعنا البشري إحنا لما اتخلقنا اتخلقنا ما كانش فينا خطية يعني احنا مخلوقين زي آدم آدم لما اتخلق خلق من غير خطية الخطية دخلت عليه دخيل عليه فالمسيح له المجد خد كل طبع آدم لكن من غير خطية فيبقى المسيح له المجد له طبيعة واحدة من طبيعتين له طبيعة واحدة من طبيعتين طبيعتين دي طبيعة الألوهية أو اللاهوت وطبيعة الناسوتية أو البشرية أو الناسوت والاثنين اتحدوا في طبيعة واحدة فالمسيح له المجد هو إله واحد متجسد هو إله متجسد عشان كده نقول يسوع كلمة يسوع ده اسم اسم إنسان المسيح ربنا ما هو لوحدها دي ده الإيمان بتاعنا لما تقول يسوع المسيح ربنا يبقى لخصت الإيمان المسيحي ليه إزاي يكون إنسان اسمه يسوع عليه ربنا وهو المسيح المسيح هنا علامة الفداء لأن كلمة ممسوح من الله يعني مسؤول عن خلاص البشرية يبقى يسوع المسيح ربنا ومخلصنا هو ده إيماننا المسيحي ودي اللي بتلخبط غير المسيحيين لما نتكلم عن المسيح كإنسان يقولوا طب ما انتوا بتقولوا عليه إنسان نقول لهم أيوة طبعا إنسان خلاص يبقى متفقين يبقى نبي يبقى رسول نقول لهم لا لا هو نبي ورسول وإنسان ماشي لكن هو كمان ابن الله يقولوا لا دي مش قادرين نقبلها بقى دي يقفوا عندها لكن لا احنا ايماننا كده اصله لو نبي او رسول او انسان بس يبقى كل الانجيل ده ما اضافش حاجه فرق ايه عن داود عن ابراهيم عن موسى ما فرقش ليه ما كل دول كويسين كل دول انبياء كل دول رسل لكن ايه اللي قدموه للبشريه قدموا شويه تعليم وهم نفسهم قالوا له يا رب خلصنا مش عارفين نخلص نفسنا احنا كمان فينا خطيه احنا كمان محكوم علينا بالموت عاوزين مخلص مين يقدر يقوم بالخلاص غير الله وحده ويقوم بيه امتى لما يتجسد ويبقى واحد مننا مرة قلت لكم تشبيه بسيط عشان أشرح الحكاية دي لما قلت لكم أب عنده اتبنى أولاد اتبناهم أولاد يعني خيبانين وصغيرين و... ومش من مقامه لأن الأب غني جدا و... وملك وعنده قصر وجنينة كبيرة قوي وقال لهم العز ده كله بتاعكم وبعدين قال لهم كلمة واحدة بس ما تبعدوش قوي في الجنينة لحسن ساعات يحصل زلزال يشق الأرض إيه نصين فلو بعدتوا الزلزال حصل مش هتعرفوا ترجعوا ولو ما عرفتوش ترجعوا هتموتوا لأن في النص التاني ما فيش قصر ما فيش أكل ما فيش أمام ما فيش حاجة العيال ما سمعتش الكلام لعبت وبعدت حصل الزلزال والشق في الأرض وأصبح الولاد دول في ناحية والأب والقصر في ناحية الولاد كده هيموتوا ما يعرفوش ينطوا ويرجعوا لو هو ملك بس وأكبر بس الله أكبر بس كان قعد مكان وما كانش يعني الولاد دول في حاجة لكن لأنه أب لأن الله محبة كل المسيحية طالعة من الكلمة دي لأن الله محبة كان مستعد يعمل أي حاجة عشان ينقذهم طب إيه أي حاجة هو لأنه كبير وقادر هو اللي عدى الشق وراح ناحيتهم راح ناحيتهم وحضنهم ولزقهم في نفسه وقال لهم هنعمل ايه هنرجع بس امسكوا مش مطلوب منكم غير دي بس امسكوا فيا كويس هرجع بيكوا تاني القصر هم اللي عملوا العملة وهم يستاهلوا يموتوا سمعوش الكلام بس هو أب هو الله محب أدي القصة ببساطة إحنا عملنا العمل ونزلنا الدنيا وبقت الدنيا بتلطش فينا وكلنا محكوم علينا بالموت لو ربنا مش محبة كان قاعد في السماء يتفرج علينا لكن لأنه محبة نزل الأرض وخد طبيعتنا وخلاها طبيعته ولزق فينا وقال لنا اثبتوا فيا امسكوا فيا هرجعكم السماء كل المسيحية كل الوصايا المسيحية تحت الكلمة دي اثبتوا فيا كل الوصايا كل الصلاة والإنجيل والخدمة والمحبة كل المسيحية في الكلمة دي اثبتوا في المسيح نفسه أنا هو الطريق المسيح قال كده لا يستطيع أحد أن يرجع إلى الآب إلا بي فالمسيح له المجد لا بد أن يكون إله ولا بد أن يكون إنسان ولا بد أن يكون إله حق مش نص إله زي أريوس ما قالها وزي مشهود يهوى بيقولوها والسبتيين ما ينفعش لازم يكون إله حق من إله حق وهنا ندخل في قضية ابن الله اللي بتتعب ناس كتير ازاي نقول على الله انه له ابن طبعا التفكير الجسد الجسدي الحسي ما ينفعش خالص يدخل في الموضوع ده مش معنى كده ان ربنا اتجوز وجاب ابن لا حاشا طبعا حاشا طبعا ما فيش كلام عندنا اسمه كده خالص انما البنوة هنا بنوة إلهية يعني غير خالص البنوة الجسدية أنا إنسان يطلع من صلبي إنسان الله إله يطلع منه إله واخدين بالكم ببساطة كده زي ما نقول النور طالع من الشمس لكن إيه علاقة البنوة دي بأن ربنا لازم يتجسد ويجيب طفل عارفين في طايفة في, في أمريكا اسمها المورمونز دول والحاجات دي ابتدوا يقولوا كده أن ربنا اتجوز العذراء وجاب المسيح كلام طبعا يضيع خالص الأفكار المسيحية وخلى اخواتنا المسلمين احيانا يفهمونا غلط احنا ما بنقولش كده ابدا انما احنا بنقول ان الله له كلمته الكلمة الكلمة اللي هي المنطق والعقل حاجة صعب التعبير عنها كلمته نطق بها يعني تجسد عشان نشوفه لما يقول يوحنا في البدء كان الكلمة والكلمة كان عند الله وكان الكلمة الله وبي كان كل شيء وبغيره لم يكن كل شيء والكلمة صار جسدا وحل بيننا ورأينا مجده فالمسيح له المجد بيعرفنا معنى البنوة ليه ايه اهمية ان احنا دايما نقول انه ابن الله لان دي هتعود علينا باغنى نعمة في الدنيا ان لانه هو ابن لله هيدينا البنوة بتاعته فهنبقى احنا كمان ولاد ربنا ده اللي عبر عنه اثناسيوس وهو بيشرح قال هو اخذ الذي لنا واعطانا الذي له خد مننا ايه هتاخد مننا ايه قال هبقى ابن البشر هبقى انسان زيكم هيتقال عليا ابن الانسان ابن البشر طب هتدينا ايه يا رب قال هديكوا الكلمة بتاعتي انا بقى انا ابن الله هديكوا انتوا تبقوا ايه اولاد الله زي ما قالها واحد من القديسين صار ابن الله ابنا للانسان لكي يجعل اولاد البشر اولادا لله فهمتوها ولا صعبه عمل بدل صار ابن الله ابنا للانسان لكي يجعل البشر اولاد الانسان اولاد البشر اولادا لله فاحنا بنتمسك بكلمه ان المسيح ابن الله ليه لان زي ما قالها بولس في حته تاني هيبقى هو البكر بين اخوه كثيرين هيقول علينا كلنا اخواته وعلى حسه هنقول لابوه ابانا هنقول لابوه ابوه الوحيد دي حاجه بينهم المسيح الوحيد اللي يقدر يقول للاب السماوي ابويا لكن ناخدها عنه ونقول احنا كلنا ابانا الذي في السماوات طب احنا دي حقنا طبعنا لا لا حقنا ولا طبعنا ده امتياز ونعمه خدناها فوق كل نعمه دي فوق كل نعمة انك تقول لربنا نفسه بقيت ابويا لانه ابنك الوحيد بقى حتة مني وبقيت حتة منه لانه بقينا كلنا جوه المسيح بقينا كلنا مشتركين مع المسيح فبقينا كلنا بالمسيح نقول للاب السماوي ابونا خدنا البنوة يبقى خدنا البنوة لان المسيح ابن حقيقي فادانا اللي ليه ايه اللي ليك يا رب هو ابن حقيقي فادانا امتياز نبقى اولاد الله نرجع للآية تاني تعين ابن الله بقوة يبقى تبين لاهوته بقوة بقيامته من الأموات وبشهادة روح القداسة فهمتوا الآية الصعبة دي؟ يبقى السطرين دول بيشرحوا طبيعة المسيح كلها أن ابنه إنجيل الله بيتكلم عن ابنه صار من داود بحسب الجسد يعني تجسد وبقى ابن داود من الناحية الجسدية وظهر هنا مش صار بقى لو قال صار تلخبط الدنيا مش صار ابن الله لا حاشا هو ابن الله مولود من الآب امتى قبل كل الظهور دي ملهاش زمن فما ينفعش نستخدم كلمة سارة ينفع بس ظهر أو تبين بانت بس إنه ابن لله قبل كل الظهور لاهوته ده أقدم من أي زمن المسيح له المجد لا بداية له من الناحية اللاهوتية أما من الناحية الجسدية الإنسانية أيوه هو اتولد من ألفين سنة ما نختلفش عليه لكن كونه اتولد كإنسان من العذراء من 2000 سنة ما يلغيش أبدا أنه موجود قبل كده لأنه مولود من الآب قبل كل الظهور صار من نسل داود من جهة الجسد وتعين ابن الله بقوة من جهة روح القداسة بالقيامة من الأموات يسوع المسيح ربنا يبقى ابن الله هو يسوع المسيح ربنا كان أصغر قانون إيمان زمان هو الثلاث كلمات دول Ιησούς Χριστός Υιός Θεού Σωτήρ يسوع المسيح ابن الله مخلصنا اللي يعرف يقول دي قال الشهادة المسيحية كانت دي الشهادة المسيحية زمان يسوع المسيح ابن الله مخلصنا ودول كانوا اختصارات كلمة Ιχθύς اللي هي السمكة عشان كده كانت السمكة زمان علامة للمسيحيين لأن الخمس حروف اليوناني دول كانوا يعملوا كلمة Ιχθύς أو Ιχθύς يعني سمكة فكانت السمكة علامة للمسيحيين لأنها ملخص الإيمان اللي يعرف يقول يسوع المسيح ابن الله مخلصنا يبقى آمن بالم... يبقى مسيح عرف المسيح صح لأنه يبقى شهد عن لاهوته وشهد عن ناسوته يبقى أكد أنه ابن الله بالحقيقة وأكد كمان أنه إنسان بالحقيقة يسوع المسيح ربنا الذي به به بالمسيح ولأجل اسمه قبلنا نعمة يعني بالمسيح خدنا النعمة لأن المسيح تجسد وبقى واحد مننا فتح لنا طاقة السماء كلها بقى, بقى الآب السماوي بيدينا كل حاجة حتى روح القدوس اللي هي خاصة بالآب والابن بس بقينا بدل بقينا أولاد الله على حس المسيح ناخد حتى روحه عشان كده في غلطية بولس يشرح ويقول إيه ولأننا أولاد لأننا صرنا أولاد الله أرسل الله روح ابنه صارخا في قلوبنا يا أبا الآب يعني الروح القدس اللي سكن فينا ده هو اللي بيخلينا نقول للأب السماوي بجسارة أنت بقيت أبونا بأمارة أن روحك ساكن فينا وكأن ابني بياخد من روحي مش كده الروح القدس روح الله نفسه لما سكن فينا بقى الشاهد الأول والأعظم أننا أولاد الله دي النعمة اللي خدناها يبقى به نلنا نعمة ولأجل اسمه نلنا نعمة يعني إيه يعني عشان خاطر هذا الاسم المحبوب خدنا كل النعم لأن الآب يحب الابن جدا ودفع إليه كل شيء فخدنا النعمة من أجل المسيح وبالمسيح قبلنا نعمة ورسالة احنا واخدين نعمة ان احنا نبقى أولاد ربنا وبدل بقينا أولاد ربنا ومسكنا فيها دي يبقى طبيعي نورث مع ربنا ونكمل مع المسيح للأبد مبرئين للمسيح يبقى طبعا كده اتجاهنا مع المسيح إلى الأبد اللي هيفضل بني آدم هيبقى مع آدم للآخر تراب اللي هيمسك في المسيح يبقى مع المسيح في المجد إلى الأبد قبلنا نعمة ومع النعمة قبلنا رسالة رسالة يعني إيه يلا الشاطر يجيب كل الدنيا عشان تاخد النعمة يبقى احنا محملين برسالة ان احنا عاوزين نوصل النعمة دي لكل انسان لاننا خدناها ببلاش حد فينا دفع فيها حاجة دي حد فينا حتى كاد يتطاول يقول لربنا ارسل ابنك الوحيد ما نقدرش حتى كنا نطلبه لكن الله من محبته أرسل ابن الوحيد كفارة عن خطايانا وعن خطايا العالم كله فقبلنا نعمة ورسالة أصبحنا محملين برسالة لإطاعة الإيمان يعني عاوزين كل الناس تطيع الإيمان تطيع الإيمان يعني تؤمن أو تخضع لهذه الحقيقة هي حقيقة قبلناها أو ما قبلناهاش فهمناها أو ما فهمناهاش هي حقيقة لكن كم واحد هيوطي راسه للحقيقة كم واحد هيطيع الإيمان عشان كده تاخدوا بالكم أول كلمة في قانون الإيمان إيه الحقيقة الحقيقة نؤمن بإله واحد الله الآب ابن الوحيد الروح القدس دي الحقيقة اللي يؤمن بيها شاطر لكن اللي ما يؤمنش هو خسران الحقيقة مش هتخسر والحقيقة مش هتتغير دي حقيقة ابن الله عاوز تقبلها اقبلها تستفيد كتير وتاخد نعمة ولو هترفضها هترفض النعمة فبيقول قبلنا نعمة ورسالة لإطاعة الإيمان يعني عاوزين كل الناس تطيع الإيمان تطيع الإيمان يعني تعترف بالمسيح كإله مخلص وفادي للبشرية كلها في جميع الأمم هفكركم تاني بولس بيكتب لمين لرومي روميا دي مشكلتهم ايه أمم ويهود منشقين على بعض جماعة المسيحيين اللي من أصل وثني حاسين إن هم مختلفين عن اللي من أصل يهودي قال لهم بصوا الحكاية ملها من أول الكلام أهو عاوز يقول لهم فين بقى اليهود والأمم في القصة مفيش مش انت بني آدم وهو بني آدم المسيح له المجد جه وبقى بني آدم زيكم وشال كل الخطية عنكم فانسى بقى كونك يهودي انسى كونك أممي دي ما تفرقش في القضية كتير فعشان كده يقول معانا رسالة لإطاعة الإيمان في جميع الأمم يعني الكرازة بالمسيحية لا تعرف شعب إنما الكرازة لكل إنسان في كل مكان في كل زمان لأن الفداء مقدم للكل المسيح خد طبيعة برية هي طبعنا البشري كلنا صيني ياباني هندي مصري كلنا اسمنا بني أدمين فأصبح الخلاص مقدم لكل من هو بني آدم في جميع الأم الذين بينهم أنتم أيضا يتكلم بتوع روميا الذين بين الأمم أنتم أيضا مدعو يسوع المسيح يعني أنتم يا بتوع روميا مدعوين من يسوع المسيح يعني المسيح له المجد بيدعوكم تقبلوا النعمة زي ما بيدعي العالم كله كل الأمم بيدعيكم أنتم كمان يا بتوع روميا تدخلوا في الإيمان أو تثبتوا في الإيمان عشان تاخدوا النعمة وتاخدوا معاها الرسالة كمان إلى جميع الموجودين في روميا شوفوا بقى بولس هنا يتميز بأنه ساعات جمله تطول شوي هو المفروض يقول إيه بول باعت رسالة إلى هو قال بولس عبد يسوع المسيح ونسي نفسه وخد له ثلاث سطور في يسوع المسيح وبعدين رجع يقول ايه انا باعت لجميع الموجودين في روما فاهمين الفكره يعني كانه كل ده جمله اعتراضيه هو كان عاوز يقول بولس الى يعني انا بولس باعت لبتوع روميا لكن هو لما قال بولس عبد يسوع المسيح نسي بولس ونسي روميا وابتدى يتكلم عن المسيح موضوع الإنجيل الابن الوحيد الذي صار من نسل داود حسب الجسد وتبين ابن الله بقوة من روح القداسة بالقيامة من الأموات وبعدين رجع يقول إيه إلى جميع الموجودين في روميا أحباء الله أحد تسميتنا الحلوة إن إحنا حبايب ربنا مش بس أولاد ربنا إحنا أحباء الله ده التعبير اللي قاله المسيح لتلاميذه قال لا أسميكم عبيد بل أحباء انتم حبايبي لان المسيحيه كلها ماشيه على المفهوم الحلو ده الله محبه فالعلاقه بالله علاقه حب حب منه اولا هو اولا احبنا مش احنا اللي ابتدينا نحن نحبه لانه هو احبنا اولا هو الاصل هو الحب الحقيقي هو اللي ابتدى هو اللي حبنا بدون استحقاق مننا انما احنا بنبادله شويه حب لما نقرب منه ونقبل نعمته نبادله هذا الحب لما واحد يحبك قوي حتى لما تكون عنيد وقلبك وحش وأناني مع الأيام والسنين بتضطر تحب مش كده؟ كم وكم لما يكون ربنا اللي خلقك وفداك يعني مع هذا الحب الشديد بيبقى الواحد في الآخر يعني يقع في الفخ بتاع محبة ربنا ويحب ربنا فبيقول إلى الموجودين في روميا أحباء الله اسم جميل لما الواحد يفتكر إنه حبيب ربنا كل واحد كل واحد فينا حبيب ربنا امتياز يخلي الواحد الدنيا كلها تصغر في نظره كان ربنا صاحب الدنيا دي كلها وصاحب الزمن كله وكل شيء في يده ما تنساش انك انت حبيبه فبالتالي تقدر تفهم كل اللي اتقال في الإنجيل يعني إيه كل الأشياء تعمل معا للذين يحبون الله طبعا لازم كل الأشياء تعمل معا للذين يحبون الله أحباء الله مدعوين قديسين يعني إيه يعني أنت مدعو من خلال الإيمان بالمسيح الإله المتجسد أنت مدعو أنك تبقى قديس انت مش مدعو انك تقعد يعني رجل على رجل وتقول المسيح فداني انت مدعو تبقى قديس تبقى بيرفكت تبقى شبه المسيح الطريق كده والدعوة كده فلو ما مشيتش في السكة دي يبقى ما قبلتش الدعوة صح انت مدعو للقداسة لأن دي بداية الإنجيل ونهايته كونوا قديسين كما أن أباكم قدوس مش هتبقى شبه أبوك بقى خلاص مش هتبقى ابن لله إذا كنت ابن لله خليك شبه أبوك أبوك قدوس خليه قديس يبقى القداسة ما هياش دعوة للبعض إنما دي مطلوبة من الكل كلنا مطلوب مننا نعيش قديسين لما نقول لا دي بعيدة قوي فين احنا من الأنبنطونيوس والست العذراء ون... كلهم بشر وكلهم روح الله سكن فيهم روح القداسة واشتغل معاهم عشان يعملهم قديسين فاللي معاك معاهم واللي عملهم قديسين ساكن فيك نفس الدينامو اللي شحنهم موجود جوانا احنا بس نستسلم لربنا ونعيش لربنا هيبقى قديسين مدعوين قديسين نعمة لكم وسلام من الله أبينا والرب يسوع المسيح نهاية المقدمة النعمة كلها والسلام من الله الآب والرب يسوع المسيح نعمة الله الآب تحل على أرواحنا